للعقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء سبل السماء قصص الرسول قصص الرسول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بحبايبي الحلوين مرحبا بكم مع قصص الرسول للأطفال صلى الله عليه وآله وسلم والنهاردة هنحكي قصة إيه؟ النهاردة إن شاء الله مع قصة السحابة في قصة اسمها السحابة أي نعم قصة السحابة قصة جميلة جدا هقولها بس بعد ما تصلوا على حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام يا حبايبي والقصة دي حصلت في بني إسرائيل كان في يوم من الأيام واحد وطبعا مين اللي حكاها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان في واحد من بني إسرائيل مسافر من مكان لمكان اشتد عليه العطش وماشي في مكان هو صحراء لكن قريب من مكان أرض ريفية وهو ماشي عمال يدور على ميه يمين شمال عايز يشرب هيموت من العطش مش لاقي ميه وبعدين فجاه لقى فوق راسه سحابه ضخمه جدا محمله بالمياه وفجاه سمع صوت في السحابه تخيلوا صوت جاي من السحابه بيقول اسقي حديقه فلان اسقي ايه حديقه مين في حديقه يعني بستان حديقه فلان وراح مسمي اسم معين هنفترض مثلا سمي مثلا اسم ايه اسم عبد الله اسقى حديقه عبد الله ففضل ماشي وبيقول سبحان الله صوت جاي من السحابة بيقول اسقي حديقة فلان ايه العجب ده شيء غريب قوي طب والسحابة جاي الصوت منها ازاي فجأة بيقول ببص في السحابة لقيتها بعد ما كانت واقفة لقيتها ابتدت تتحرك ومرة واحدة سمعت صوت رعد وبرق والسحابة دي راحت مفضية المية بتاعتها كلها في أرض معينة فدخل يتفرج على الأرض اللي المية نزلت فيها فوجئ إنها عبارة عن بستان كبير كده والميه كلها نزلت في البستان دوت بس وما نزلتش في اي مكان بره البستان فلقى راجل طيب كده سمته طيب كده وشكله ما شاء الله راجل تحسه كده من الصالحين فدخل عليه قال له السلام عليكم قال له عليكم السلام قال له اسمك ايه قال له بتسال ليه قال له بس بسالك فقال له اسمي عبد الله قال له عبد الله ده نفس الاسم اللي انا سمعته من السحابه قال له سحابه ايه قال له وانا ماشي اشتد بي العطش وكان نفسي أشرب ومش لاقي مكان أشرب منه فجأة لقيت السحابة فبصيت وقلت في نفسي لو السحابة دي تمطر فتنزل شوية مية أخزن شوية ماء أشرب منهم ففجأة لقيت حد في السحابة أو صوت جاي من السحابة بيقول اسقى حديقة فلان اللي هو اسمك وبعدين مفيش ثواني ولقيت السحابة راحت منزلة المية بتاعتها كلها في الأرض بتاعتك يا ترى بتعمل إيه؟ قال له هذا أمر بيني وبين ربي وطبعا الناس المخلصة ما بتحبش تظهر عملها الصالح لحد وده الأصل في المؤمن ان هو يخبي أعماله الصالحة عشان ما حدش يعرف إلا إذا كان عايز يدل الناس على خير يعملوه يعمل الخير ده قدامهم عشان يدلهم على الخير ويشجعهم ويستحضر النية الطيبة إن العمل ده خالص لوجه الله سبحانه وتعالى فقال له بالله عليك عملت إيه لعل وعسى يمكن أقلدك في يوم من الأيام قال له بص يا أخي انا بزرع الارض دي الارض دي ملكي وانا عندي زوجتي في اقصى الارض كده بني لها بيت هي واولادي واطفالي وبناتي وبعدين انا بزرع الارض ديت مرتين في السنه في كل مره يطلع المحصول بقسم المحصول يوم الحصاد لثلاث اقسام جزء او التلت منه تلت المحصول ده بديه لفقراء القريه اللي انا عايش فيها بجمع الفقراء واليتامى والارامل والمساكين واوزع عليهم تلت محصول الارض قال له والتلت الثاني باخده ليا والاهل بيتي انا وزوجتي واولادي وابويا وامي ناكل من المحصول والتلت الثالث بشتري بيه حاجات عشان اقوي بيها الارض واشتغل بيها وازرع بيها في الارض مره ثانيه قال له يعني مقسمها ثلاث تلات قال له عشان كده ربنا مبارك لي من زمان عمر في حياتي ما شفت محصول طلع مش كويس او طلع ناقص او طلع حصل فيه مشكله طول عمر الارض بتاعتي بتطلع اجمل محصول في القريه كلها بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الخير اللي انا بعمله فقال له عشان كده ربنا اكرمك تخيلوا حبايبي ان القصه ديت حصلت في بني اسرائيل والله يا حبايبي القصة دي حتى يومنا هذا بتحصل عند بعض الناس أهل الخير هذكر لكم مثال بسيط جدا في يوم من الأيام حصل إن في مصر يا حبايبي جت دودة القطن وكلت القطن في مصر كلها تقريبا كان الكلام ده في الستينات أحد العلماء سمع إن في واحد عنده أرض زراعية في بني سويف ما فيش ولا دودة دخلت الأرض بتاعته فاستغرب وما بقاش مصدق قالوا له طب تعالى شوف بنفسك فراح معاهم بني سويف فلقى قطعة أرض يا حبايبي في وسط أراضي كتيرة كل الأراضي اللي حواليه دوت القطن واكلة القطن كله مش سايبة حاجة والأرض بتاعته ما فيش ولا دودة دخلتها فاستغرب فقالوا له عايز تجرب حاجة قال لهم ايه قالوا له هات آه، غصن قطن كده مليان دود وارميه في ارض الراجل ده وشوف ايه اللي هيحصل فجاب غصن قطن كده وعليه دود فراح رميه في ارض الراجل ده الدود خرج يجري من الارض وكان في حد بيجري وراه فاستغرب قال لهم اندهولي حالا صاحب الارض فانا دهول صاحب الارض قال له بالله عليك وده امر بيني وبينك ما حدش يعرفه يعني ولو ذكرته مش هذكر اسمك ايه اللي بتعمله في الارض دي قال له قرأت في يوم من الأيام قصة السحابة اللي النبي حكاها صلى الله عليه وسلم فقلت والله لا أعمل زي الراجل ده فبقيت الأرض بتاعتي طول السنة بزرعها مرتين كل مرة تلت المحصول للفقراء واليتامى والمساكين والأرامل في القرية والتلت التاني ليا والأهل بيتي والتلت التالت بجيب بيه سماد واجيب الحاجات اللي الارض محتاجاها وازرع بيه الارض مره تانية قال له من, من, من تلك اللحظه عمري في حياتي ما شفت مشكله حصلت في ارضي ولما جت دوده القطن كلت كل الاراضي اللي حواليا والله ما في دوده واحده دخلت ارضي لان الحمد لله انا بطلع الخير ده وبعمله لله فربنا اللي حفظ لي الارض بتاعتي بفضل الله سبحانه وتعالى شفتوا قد ايه يا حبايبي الانسان لما يعمل خير ويكرم الناس ويحاول بقدر الامكان يدخل السعاده على قلوب الفقراء لا تتصوروا لها قدر عند ربنا قد ايه لان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تسد له جوعا ولان امشي مع اخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا ومن مشى مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له يعني لحد ما يوصله اللي هو عايزه تمام أثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام يوم القيامة الله أكبر ايه الجمال ده كله عشان كده شوفوا الانسان لما بيعمل خير صنائع المعروف تقي مصارع السوء ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرجل لما كان بيعمل الخير ده كله ربنا نجاه من مصارع السوء ربنا نجاه من انه آه، الارض بتاعته تفسد او ان الزرع يتحرق او ان الزرع يحصل له اي مشكله او ان المطر ما ينزلش ومع ان الاراضي اللي حواليه كلها كانت عطشانه ومحتاجه ميه الا ان ارضه بس هي اللي اتسقت لان هو عمره ما بخل من فضل الله على الفقراء واليتامى والمساكين والارامل بيعمل خير دايما ودايما الانسان اللي بيعمل خير لازم يلاقي الخير بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده يا حبايبي بقول لكم ان الانسان لازم يراعي هذه المساله عندك ربنا مديك طلع زكاه مالك انا طبعا بكلم الكبار دلوقتي الحبايب الحلوين طبعا هم يقولوا الكلام ده بقى لابائهم بقى عندك مال محت... يستحق الزكاه طلع زكاه مالك وما تخافش النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يقول ما نقص مال عبد من صدقه وقبلها بيقسم بيقول ثلاث اقسم عليهن يعني ثلاث حاجات انا باقسم عليها والنبي مش محتاج يقسم لانه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ومع ذلك بيقول إيه اول حاجه في الثلاثه ما نقص مال عبد من صدقه معاك 100 جنيه هتطلع 10 جنيه صدقه ما بقاش معاك 90 جنيه صدقني هتلاقي الخير اللي معاك بركته حلت من عند المولى عز وجل فال90 جنيه يبقوا بمقام 900 جنيه او 9000 جنيه بفضل الله سبحانه وتعالى او ان ربنا يصرف عني من السوء ما يوازي ذلك واكثر بفضل الله سبحانه وتعالى فالرجل ده كل اللي كان بيعمله ان هو كان بيقسم ال- المحصول اللي يطلع ثلاث اقسام يدي الفقراء واليتامى والمساكين ودول كلهم يا حبايبي بيدعوا له بظهر الغيب فقير مش لاقي ياكل مسكين مش لاقي ياكل ارمله يتيم طفل يتيم مش لاقي حد ملوش اب ياكله فلما ده يديله الطفل اليتيم ده يدعي له ربنا يستجيب دعوته ويمكن يشفع له يوم القيامه يدخله الجنه معاه وهكذا شوف قد ايه فالناس اللي قلوبها مكسوره ديت لما تكبر بخاطرها في الدنيا ربنا يكبر بخاطرك في الدنيا وفي الاخره وما تخافش اي حاجه بتدفعها للفقراء او اليتامى والله العظيم الفلوس ما بتنقص هو بتنقص بس قدامك لكن ربنا بي- بيجع- بيجعل لك فيها بركه لا تخطر على قلب بشر فدي مساله مهمه جدا يبقى اول حاجه كان بيعملها انه كان عنده يقين وثقه في الله انه اللي هينفقه ربنا هيعوضه له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه الله يعني فهو يخلفه وهو خير الرازقين دي أول حاجة الحاجة التانية إن ربنا سبحانه وتعالى إكراما لهذا العبد سخر له سحابة مخصوصة والكون ده كله بيطيع ربنا وبيعبد ربنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سخر له السحابة عشان تنزل المية عشان المحصول يطلع عشان الفقراء واليتامى دول ياكلوا بفضل الله سبحانه وتعالى الحاجة الثالثة إن الراجل ده كان عابد وكان شاكر لله سبحانه وتعالى وما كانش ينسى فضل ربنا سبحانه وتعالى وده كان درس مهم جدا يا حبايبي ان انت ما تخافش حتى لو انت بتاخد مصروف من الام او الاب بفضل الله سبحانه وتعالى لو معاك مصروف قد ايه 5 جنيه لو طلعت جنيه صدقه لطفل فقير او لطفله فقيره صدقني ربنا هيعوضك وهيسعدك دنيا واخره ربنا يبارك فيكم يا حبايبي ويحفظكم من كل سوء ويجمعنا واياكم على الخير انتهت القصه النهارده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيها الهداية للعقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء